إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يبزره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه في حديثنا حول سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة وما زلنا في حديثنا حول وصف الجنة مستمرين ونسأل الله تبارك وتعالى الرب العظيم الكريم الرحمن الرحيم أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب في آخر لقاء لنا حول وصف الجنة كنا قد تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه أن لأهل الجنة درجات وأن الجنة ليست درجة واحدة لكل الخلق إنما الذين يدخلون الجنة وينعم الله تبارك وتعالى عليهم بدخول الجنة ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم المهاب في حديث بين أن أهل الجنة درجات وقال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم يعني الذين يدخلون الجنة منهم أناس يسكنون في بيوتهم فينظرون فيرون غرفا أعلى ومرتفعة جدا فوق غرفهم وفوق بيوتهم وفوق قصورهم مرتفعة جدا جدا في السماء كما أننا في هذه الأرض في الدنيا ننظر من الأرض إلى الكواكب وإلى النجوم فنرفع رؤوسنا حتى نستطيع أن نرى تلك النجوم العالية جدا المرتفعة البعيدة جدا كذلك أهل الجنة منهم من يرى أن هناك غرفا في الجنة بعيدة جدا عالية جدا مرتفعة في الجنة جدا يعني في درجة عظيمة فالصحابة قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم هذه المكانة العالية لا تكون إلا للأنبياء ولا أحد أبدا يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين يعني رجال من سائر الناس كل ما صنعوه أنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين يبقى إذا هذه الغرف في هذه الدرجات العالية المرتفعة البعيدة العظيمة الدرجة وصل إليها أناس عادي جدا زينا زيهم فكان السؤال يا ترى ما هي الأعمال التي ترفع المؤمنين في درجات الجنة حتى نصل إلى هذه الدرجات العلى التي هي لرجال آمنوا بالله واتبعوا المرسلين يبقى الأمر في الإمكان الأمر ليس مستحيلا ما هي هذه الأعمال سأحدثك عنها فاحفظها لنعمل بها أولها الجهاد في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئة درجة يبقى ده دليل على إن في الجنة إيه درجات إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله يعني إذا سألتم الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة وفي حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد يعني ده الأمر ده كتير من الناس بيعملوا كده فعجب أبو سعيد فقال أعدها الله علي يا رسول الله أعدها علي يا رسول الله يعني كرر العبارة دي تاني أعدها الله طيب سمعهاني تاني كده يا رسول الله ده أمر مفرح ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وأعادها عليه مرة أخرى ثم قال وأخرى إذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه سعد وفرح بهذا الخبر من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعدها علي يا رسول الله ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وأخرى يرفع بها العبد مئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله يبقى إذا الجهاد في سبيل الله يرفع العبد لمئة درجة ما بين الدرجة والدرجة التي تليها كما بين السماء والأرض وعن أبي نجيح السلمي قال رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة قال فبلغت يومئذ ستة عشر سهما هذه الأحاديث كلها تبين أن الجهاد في سبيل الله سواء كان جهادا بالنفس سواء كان جهادا بالمال سواء كان جهادا بالكلمة إنما يكون ذلك سببا في رفع العبد درجات عظيمة عالية جدا مرتفعة في الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم كده عرفنا عمل من الأعمال التي ترفع المؤمنين درجات في الجنة عمل آخر من هذه الأعمال التواضع للملك المتعال التواضع أظن لا يكلفك شيء لكن يرفعك في الجنة درجات قال رسول رب الأرض والسماوات وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله شوف احنا حديث بنكرره ومش واخدين بالنا ان ده يرفعك درجة إلا رفعه الله كلما كنت متواضعا غير متكبر كلما رفعك الله عز وجل درجات وخلي بالك رفعه الله دي لها معنى تاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله يبقى ده دليل على معنيين المعنى الأول أن التواضع سبب في رفع العبد رفع يعني إيه؟ يعني درجات طب درجات يعني إيه؟ يعني يحصل على درجة ودرجة ودرجة يبقى مكانة عالية ده معنى يبقى كلما أردت أن ترتفع وتعلو درجتك في الجنة عليك أن إيه تتواضع لله أكثر المعنى الثاني أن ده ضمان ليك أنك داخل الجنة لأن النار دركات نزول لتحت والجنة درجات يبقى صعود لأعلى يبقى التواضع سبب لدخول الجنة والتواضع بعد ما تدخل الجنة سبب لنيل درجات أعلى وأعلى في الجنة كذلك قراءة القرآن وحفظه قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد لكل آية درجة شوف بقى المصحف فيه كام آية كل آية لها إيه درجة حتى يقرأ آخر شيء معه آخر آية هو حافظها طلع حافظ مثلا ألف آية مئة آية خمسمائة آية يبقى أنت اللي بتحدد لنفسك الدرجات كذلك أيضا وهذا هو العمل الرابع إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات يرفع يبقى ده سبب في رفع الدرجات ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط الرباط يعني الجهاد في سبيل الله أو المرابط في سبيل الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة خمسا وعشرين درجة وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة يبقى رايح المسجد عشان بس إيه الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ما دام منتظر الصلاة يبقى الوقت اللي هو في انتظار الصلاة ده بيحسب له ايه صلاة وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه يبقى إسباغ الوضوء على المكاره سبب في رفعة الدرجات كثرة الخطى إلى المساجد سبب في رفعة الدرجات انتظار الصلاة بعد الصلاة سبب في رفعة الدرجات كذلك أيضا من وصل الصفوف في الصلاة وسد فرجة فيها فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصل يصلون الصفوف الله يصلي والملائكة تصلي على من؟ على الذي يصل الصف يعني يكمل الصف لا يجعل فرجة ولا مكان فارغ في الصف قال صلى الله عليه وسلم ومن سد فرجة رفعه الله بها درجه من سد فرجة رفعه الله بها درجة كذلك أيضا من الأعمال التي ترفع العبد درجات في الجنة ذكر الله قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم يبقى رفعت الايه الدرجات وخير لكم من انفاق الذهب والورق يعني الذهب والفضة وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم ايه ده معقولة في عمل يعوض كل ده قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله اظن الذكر ده مش هيكلفك اي حاجة انت ماشي في الطريق انت جالس في المواصلات انت جالس على السرير انت جالس على الكرسي انت نايم انت واقف انت قاعد مش هكلفك هي حركة لسان وحركة اللسان دي لابد ان يكون معاها حركة الايه القلب يعني يكون القلب يتفاعل معاه ايضا من الاعمال التي ترفع العبد درجات الصبر على البلاء الصبر قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة درجة إيه؟ إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة كذلك طلب العلم حضور دروس العلم طلب العلم سبب لرفعة الدرجات قال رب الأرض والسماوات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كذلك أيضا من شاب شيبة في الإسلام من شاب شيبة في الإسلام فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب شعر الرأس أو شعر اللحية اللي هو شاب لا تنتفوه فإنه نور مسلم ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة أو حط عنه بها خطيئة كذلك كثرة الطواف حول الكعبة قال صلى الله عليه وسلم من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه يعني بيعد وبيركز كده في العدد وبيركز ان هو النهارده كام انا كده طفت حوالين الكعبه خمس ايام لا لسه باقي لي يومين اسبوع من طاف بهذا البيت اسبوعا يحصيه كتب له بكل خطوه حسنه وكفر عنه سيئه ورفعت له درجه وكان عدل عتق رقبه بس بشرط ايه اسبوع طب لو ست ايام ما ياخدش الاجر ده كامل لكن ياخذ اجر الطواف طيب الاسبوع ده ايه بقى في ارجح الاقوال واصح الاقوال ان اسبوع المقصود بها سبع اشواط الله طب النبي سماها اسبوع ليه بقى يعني على عدد الايام ليه لان الاشواط كم صوت طواف سبعه أيضا من الأعمال كثرة السجود لله تبارك وتعالى كثرة السجود قال صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود يبقى مش بتكتفي فقط بالفرائض ولا بتكتفي فقط بالنوافل المؤكدة اللي هم 12 ركعة في اليوم والليلة لا انت ايضا بتكثر من السجود سجود شكر خلي بالك مفيش حاجة اسمها ركعتين شكر عشان بعض الناس يقول لك ايه انا هصلي لربنا ركعتين شكر لا ما فيش حاجه اسمها ركعتين شكر في حاجه اسمها سجده شكر وسجده الشكر دي ملهاش تكبيره احرام ولا تسليم ولا الكلام ده كله ولا قراءه فاتحه ولا الكلام ده لا هي ايه تنزل على طول تخر ساجدا لله تبارك وتعالى طب تقول ايه في السجود تقول سبحان ربي الاعلى تمام المقصود يبقى سجده شكر ركعتين توبة ركعتين تحية مسجد ركعتين استخارة ركعتين قضاء حاجة كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة اللي هي بيسموها إيه قضاء الحاجة وغيره وغيره يبقى تكسر من الإيه صلي ركعتين لله قال صلى الله عليه وسلم من آآ آآ واسجد واقترب يعني كلما سجدت لله سجدة كلما رفعك الله عز وجل بها درجة فكثرة السجود لله كما قال صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة كذلك حسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة القائم الصائم فقط بإيه؟ بحسن الخلق يصل يصل الى هذه الدرجه درجه القائم بالليل الصائم بالنهار وقال النبي المختار صلى الله عليه وسلم ان المسلم المسدد يعني الذي وفقه الله عز وجل ان المسلم المسدد ليدرك درجه الصوام القوام بايات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته فالإنسان إذا تعامل مع الناس بحسن خلق رغم ما يدفعه من ضريبة من أنه يجد الأذى من كتير من الناس ويجد المضايقة لكن رغم ذلك إيه؟ بيعملهم بحسن خلق كذلك من قال دعاء السوق قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عمر وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 6231 قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة يعني إيه ألف ألف يعني مليون ربنا سبحانه وتعالى يكتب له إيه مليون حسنة هو ده بقى فعلا من سيربح المليون مليون حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة يعني محى عنه مليون سيئة ورفع له ألف ألف درجة يعني رفع له مليون درجة وبنى له بيتا في الجنة ده بدعاء ايه السوق لا مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لكن لو أنت أكثرت فأنت المزيد وأنت المستكثر بقى لنفسك فمقل أو مستكثر كذلك استغفار الولد لأبيه قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعني الرجل بعد ما مات بعدما مات إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن لي هذا تخيل وهو دخل الجنة خلاص فجأة الملائكة رفعته من مكانه لمكانه أعلى وأعظم فالراجل طب الراجل مات هو ما عملش حسنات تاني هو عارف ان دي خلاص مكانه فيسأل الله طب ومكاني ده جالي زيادة دي منين الدرجة اللي انا رفعتها دي ايه سببها فيقول أن لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك باستغفار ولدك لك يبقى الرجل العاقل يربي ابنه على ايه على الدين كذلك أيضا من الأسباب محمة محبة النبي المهاب صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين فالمرء مع من أحب وبكده نطمن إن الشيعة مش داخلين الجنة مع الصحابة لأن هم مع إيه؟ مع من أحب هم حبوا أبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر ولم يحبوا عمر يبقى هم مش مع عمر صح؟ عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قال وما أعددت للساعة طب إيه الفايدة يعني أنت لو, لو قلت لك إن يوم القيامة بكرة إيه الفايدة اللي هتعود عليك تخيل كده النبي قال للراجل ده يوم القيامة بعد ساعة الراجل ده يروح يعمل إيه قول لي كده هيعمل إيه هيشتغل في الطاعة ويكسر من التوبة صح كده ويكسر من الأعمال الصالحة صح ولا لا عشان يوم القيامة كمان ساعة طب ما خلاص ما اعتبر ان القيامة كمان ساعة واشتغل يعني النبي كأنه بيقول له ايه اسأل عن اللي يفيدك مش تسأل هي امتى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت للساعة قال حب الله ورسوله قال فإنك مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم ونحن نشهدك يا رب أننا نحبك حبا يليق بجلالك وكمالك ونحب رسولك صلى الله عليه وسلم ونحب الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ونحب الصالحين من كل زمان وكل مكان ونسألك يا رب العالمين أن تحشرنا يوم القيامة في زمرة المتقين وإن لم نعمل بأعمالهم اللهم آمين طيب كده عرفنا 15 سبب و15 عمل من الأعمال التي تجعل العبد يرفع في الجنة درجات يرفع في الجنة درجات لكن في سؤال بما ان الجنة درجات يبقى اذا في درجة اعلى من درجة يبقى اذا في درجة هي الاعلى فما هي اعلى درجة في الجنة في حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يبقى إيه هي أعلى درجة في الجنة الوسيلة اللي هي فيها مين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي وإنك أحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك من شدة حب ليك أول ما بيجي بس تفكيري فيك ما أقدرش أتحمل غير لازم أجي أشوفك أمل عينيا منك فلازم أجيلك بس قعدت مع نفسي فكرت لقيت ان في مشكلة ايه هي قال واذا ذكرت موتي وموتك عرفت انك اذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين واني اذا دخلت الجنة خشيت ان لا اراك مش هعرف اوصل لك للدرجة درجة الانبياء والمرسلين فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي مش عارف يجاوب يقول له إيه ما هو النبي ما احنا بينا اهو النبي في أنهي درجة فأعلى درجة طب وإحنا هنبقى فين إذا دخلنا الجنة إن شاء الله ربنا يرزقنا الجنة مش هنبقى عمرنا مع درجة النبي لأن هو في أعلى درجة فالراجل ده تفكر الله طب أنا دلوقتي في الدنيا كل ما اشتاق ليك اخرج من بيتي اجي لك اشوفك طب امال في الجنه هبقى اخرج من درجتي ازاي واطلع لدرجه عاليه ما ينفعش ما ينفعش حد من درجه اقل يطلع لدرجه اعلى النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يجاوب يقول له ايه نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية في سورة النساء الآية 69 يبقى اللي جاوب هنا مين الله عز وجل قال الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا شفت بقى حب الصالحين فوز ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم بربه وأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة كانت منزلته صلى الله عليه وسلم أقرب المنازل إلى الله تبارك وتعالى وهي أعلى درجة في الجنة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوها له لينالوا بهذه لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيمان أصل ما يجيش واحد يقول لي إيه الله طب ما أنا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لي واخبرنا ان احنا لما نسمع المؤذن نردد وبعدين نسال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه من الله عز وجل الوسيله طب هو مين اللي هيطلع في الوسيله دي انا ولا هو انا ولا النبي النبي الله طب انا بدعي له ليه طب انا فين بقى مكانتي واخد بالك ولا لا طب انا فين انا طب انا كده دعيت له وهو طلع في الوسيله طب انا فين انا بقى آه لما أنا أدعو, أدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرزق ويحصل على أعلى درجة في الجنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذلك بأن يسألوا هذه الدرجة له للنبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيمان يعني لما أدعي كده إيماني بيزيد وفي نفس الوقت بقرب من ربنا أكتر يبقى أنا الفايز برضه يعني الموضوع عاد علي انا مش بس كده وايضا فان الله سبحانه قدرها له باسباب يا ربنا قدر ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدخل في هذه الدرجه في الوسيله ولكن باسباب ايه هي الاسباب ان احنا ندعو له من ضمن الاسباب دعاء أمته له بها بما نالوه على يديه من الإيمان والهدى صلوات الله وسلامه عليه ده كفاية قوي ان انت من غيره كنت هتروح النار يعني عمر رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماشي مع سيدنا عمر سيدنا عمر ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين ماشيين مع بعض فجأة سيدنا عمر قال للنبي يا رسول الله والله إنك لأحب إلي أنا بحبك أحب إلي من ولدي ومالي وأهلي وكل الدنيا دي لكن أنا صريح معاك يا رسول الله إلا نفسي معلش أنا بحب نفسي أكتر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك قال الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي قال الآن يا عمر خلي بالك يبقى سيدنا عمر حسبها صح قال لك إيه ده أنا أحب نفسي على إيه ما أنا لما حبيت نفسي عبدت الأصنام وكنت أروح جهنم وحاربت محمد وحاربت الصحابة يبقى كان آخرتي فين بقى جهنم وبئس المصير لكن أنا عملت إيه لما فكرت صح لقيت ان لما انا بقى اتبعته وحبيته هو لما انا اتبعته لقيت ان هو نجاني ونجى نفسي من النار يبقى مين بقى اللي يستحق انه يحب انا نفسي ولا هو فعشان كده عمل ايه قال لا يبقى احب النبي احسن فهمت المعنى اذا مات العبد بغير مولده يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة ولكن هذا لا يكون إلا لمن حقق التوحيد والعبودية لله تبارك وتعالى فلا يكون هذا لرجل يهودي أو مجوسي أو غير ذلك من أصحاب الملل الكافرة وإنما هذا الفضل للموحدين يعني والله أعلى وأعلم عبد ولد مثلا في بلد معين خلاص كده ولد في بلد معينة وبعدين سافر او انتقل الى مكان اخر ومات في مكان اخر يبقى في مسافة ما بين مكان مولده وما بين ايه المكان اللي مات فيه وفي زمن ما بين مولده وما بين يوم وفاته عمر وسنين لو كان من العب من عباد الله الصالحين الموحدين يقاس له من ها من مكان مولده لمكان موته والمسافة دي كلها يحصل بها على درجات في الجنة وصلت في بعض الناس تلاقيه ولد في مكان وسافر مثلا يعمل حجة أو عمرة ومات هناك شو بقى يقاس لي بقى من مكان مولده لمكان مذهب لحج وعمرة ده بالإضافة بقى إلى إن أصلا إن هو مات إيه بعد ما خلص العمر يعني من حج أو اعتمر فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه يعني هو أصلا كده كده بقت صحيفته بيضة بيضاء ده غير بقى أيضا كمان إن هو لما يموت يصحى يستيقظ ويبعث يوم القيامة من قبره ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك زي حديث اللي ايه الذي وقصته ناقته وغيره وغيره يعني ده هيحصل على ايه امور بقى تانية ده مكافأة تانية لكن الشاهد اللي انا عايز اقوله ايه ان المسافة ما بين مولده وما بين موته بيقاس لي بيها مسافة ويرفع بيها في الجنة ايه درجات اظن دي معلومة انت اول مرة تعرفوها وهي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أصواتهم في الجنة قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة متكئ على سرير إيه ده يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رأى من دخلوا الجنة وسمع أصواتهم كذلك قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لشاب من قريش قال فظننت أني أنا هو هو النبي من قريش فقال إيه ده شاب من قريش طب يبقى أنا بقى فقلت ومن هو قالوا عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم فلولا ما علمت من غيرتك لدخلته لولا يا عمر ان انا عارف ان انت راجل بتغير انا كنت دخلت القصر عشان اتفرج عليه لكن ما رضيتش علشان ما تغيرش لان القصر فيه ايه حور عين وجواري وكذا وكذا وكذا وقال صلى الله عليه وسلم وخلي بالك شوف بقى شوف بقى النبي عشان تحبه اكتر النبي في المنام ده هنا منام يعني وهو نايم تخيل وهو نايم بيراعي مشاعر اصحابه حتى في النوم يبقى في اليقظه ايه صلى الله عليه وسلم عرفت بقى الصحابه كانوا بيحبوه ليه عرفت انهم كانوا مستعدين يضحوا بعمرهم عشانه ليه وقال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنه فاستقبلتني جاريه شابه فقلت لمن انت قالت لزيد بن حارثه اذا يبقى النبي ايه تكلم اهو مع من دخلوا الجنه ورآهم وعلم من دخل ومن لم يدخل كذلك قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت لزيد ابن عمرو ابن نفيل درجتين زيد بن عمرو بن نفيل مين هو زيد بن عمرو بن نفيل مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة الله ايه ده دخل الجنة ازاي ده بقى ها موحد حلو قوي طب وجاب منين التوحيد ده بقى ملة إبراهيم عليه السلام جابها منين برضو هو مش كان زيد بن عمرو بن نفيل عايش في مكة حلو قوي كان عايش في مكة ركز معايا كان عايش في مكة يبقى إذا هو كان عايش في مكة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فعاش زيد بن عمرو بن نفيل وعاش على التوحيد ومات على التوحيد ودخل الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى له في الجنة درجتين مش درجة واحدة زيه مين بقى كده مثلا زيه مثلا ورقة بن نوفل لما قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليتني في اعجاز عن إذ يخرجك قومك يعني يا ريتني في شبابي وقوتي عشان أحميك قال أو مخرجي هم قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي يبقى إذا هو كان عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم رسول اهو بس خلي بالك ده هو عارف إن النبي نبي بس لسه نبي ما جاتلوش الرسالة يعني هو مات قبل أن تأتي الرسالة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا يبقى في أيضا كذلك سلمان الفارسي لما ترك بلاده فارس وأخذ ينتقل ليبحث عن الدين الحق فدخل في كنيسة وأصبح نصرانيا ثم انتقل لكنيسة أخرى وغيرها وغيرها وغيرها لحد ما جاء المدينة المنورة وأخذوه سبي وأخذوه عبد وباعوه بعض اليهود واشتروه كل ده جاي ليه؟ عمال يبحث عن الدين يبقى إذا أكتر من واحد كان بيبحث عن الدين الحق وعن التوحيد يبقى ده في رد على الذين قالوا أن أبا النبي وأم النبي عاشوا في الفترة التي ليس فيها أنبياء وأنهم أهل فترة لا يعاقبوا ولا يحاسبوا لأن في بقى نصوص صريحة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في كتاب الإيمان قال سأله رجل قال يا رسول الله أين أبي قال في النار فلما قفى يعني رجل رحل وابتعد وزعلان ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي وأباك في النار ده نص الحديث طب أمه قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي ثم استأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة الآية 113 على ما أذكر قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وصل الأمر يبقى إذن هم لم يكونوا أهل فترة زيد بن عمرو بن نفيل كان في صحبة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والحديث الصحيح البخاري كان يجلس زيد بن عمرو بن نفيل هو والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في أسفل بلدح مكان في مكة فكان يأتي, يأتي بعض الناس من مكة من قريش يأتون بسفرة وعليها طعام عارفين ايه هي السفرة قطعة القماش قطعة القماش دي تسمى ايه سفرة يبقى اللي يوضع على الارض ويوضع عليه الطعام اسمها سفرة مش معناها المنضدة الترابيزة انما المنضدة والترابيزة دي اسمها خوان اللي احنا بنسميها سفرة ترابيزة السفرة لا دي اسمها ايه خوان وبالمناسبة حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحابة الشفرة بن صحيح الجامع لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط النبي ما كانش ابدا على ترابيزة كان دايما يأكل على ايه على الارض وكان يجلس صلى الله عليه وسلم ويقول انما انا عبد فاكل اكله العبد واجلس جلسه العبد صلى الله عليه وسلم شفت التواضع مع ان هو سيد الناس صلى الله عليه وسلم فالمقصود كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن عمرو بن نفيل وياتون المشركين لهم بالايه بالطعام فماذا كان يرد زيد بن عمرو بن نفيل يتعجب وي... وي... يعني وينكر على أهل مكة ما يصنعون فيقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض العشب ثم تذبحونها على غير اسم الله أنا لا أكل مما ذبح على النصب بالفطرة قال لهم أنا ما أكلش من ده وكان هو والنبي صلى الله عليه وسلم يرفضان أن يأكل من الإيه من أي طعام ذبح لم يطلق عليه اسم الله او لم يذكر عليه اسم الله فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت لزيد ابن عمرو ابن نفيل درجتين وزيد بن عمرو بن نفيل وصل للأمر ده عن طريق ازاي خلي بالك وعلى فكرة زيد بن, زيد بن عمرو بن نفيل أقام الحجة على أهل مكة كلهم ازاي لان هو بكلامه دوت رد عليهم ما هو عرفهم زائد ان زيد بن عمرو بن نفيل ذهب ليبحث عن الدين الحق فسافر الى بلاد الشام لان هي فيها ايه آه النصرانيه وسالهم الاول التقى ببعض علماء واحبار اليهود في طريقه في السفر فقال لهم اني متبع دينكم اليوم يعني هدخل في دينكم فقال له حبر اليهود قال لن تدخل ولن تعتقد ولن تتبع ديننا حتى تنال نصيبك من لعنة الله قال عجبا أنا أفر من لعنة الله فكيف لي أن أفر من لعنة الله حتى أخذ نصيبي من لعنة الله قال له خلاص يبقى ما تكونش يهوديا وإنما كن حنيفا قال وما معنى الحنيف قال إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما خرج زيد بن عمرو بن نفيل بحث عن واحد تاني لقى قصيص من قساوسة النصارى عالم من العلماء فسأله نفس الحكاية قال له لن تدخل حتى ايه تاخد نصيبك من لعنة الله قال له لا انما انا افر من لعنة الله فالحبر اليهودي وال والقسيس النصراني احالوا زيد بن عمرو بن نفيل على ان هو يبقى ايه حنيف عارفين يعني ايه حنيف ال... لا مش معناه موحد يقال فلان في رجله حنف يعني رجله معوجة رجله ايه معوجة فلو واحد عنده رجله معوجة لما يجي يمشي هيمشي في خط مستقيم هيمشي ايه معوج في اتجاه رجليه المعوجة دي اللي فيها عوج خلي بالك يبقى فيها ميل حنف معناه ميل يبقى هو الانسان مال عن الطريق فابراهيم عليه السلام مال عن طريق الشرك اللي كان في قومه وذهب واتجه الى طريق الايه التوحيد فهمت معنى حنيف فلذلك ابراهيم عليه السلام كان حنيفا زيد بن عمرو بن نفيل اصبح على مله ابراهيم عليه السلام حنيفا خلاص كده يعمل ايه بقى دخل على الكعبه ونادى على قريش وكل اهل مكه قال اشهدوا باني حنيف على دين ابراهيم يبقى اذا كان المفروض يعملوا ايه يتبعوه بلاش دي هو مش مكة دي كانت اصلا ارض ملتقى التجار والحجاج والحجاج والتجار دول بيجوا منين من كل مكان في العالم يعني جه عندهم الفرس وجه عندهم الروم وجه عندهم الصين وجه عندهم ال الع- آه، وهم العرب وجاء عندهم كل الملل وجم عندهم اليهود وجم عندهم النصارى يعني اذا عندهم س- التقاء بثقافات مختلفه فعرفوا اديان واجيال مختلفه لكن لم يتطبعوا او لم ياخذوا هذا الدين منهم وانما فضلوا على ايه على ما هم عليه من شرك يبقى ما هماش اهل فتره ما هماش معذورين يعني قال ايضا صلى الله عليه وسلم دخلت الجنه فسمعت خشفه بين يدي يعني سمع صوت صوت رجل نع- آه، آه، انسان انسان يرتدي نعل فالنعل بيخبط في الايه في الارض خشفه بين يدي فقلت ما هذه الخشفه فقيل الغميصاء بنت ملحان ملاحظين حاجه ان الاحاديث دي كلها بتدل على ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنه ورأى وناس كثيرين جدا منهم زيد بن حارثه ومساء بنت ملحان زيد بن عمرو بن نفيل حمزه بن عبد المطلب آه، واخد بالك إيه اللي بيحصل يبقى مش العشرة المبشرين بالجنة هم بس اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة وتكلم عنهم ان هم في الجنة مش عشرة بس انما هم عشرة في حديث واحد اه لكن لما نجمع بقى الاحاديث كلها تلاقي كتير جدا ان الجنة لا تشتاق الى عمار اهي مش- مشتاق يبقى معناها ايه انه من اهل الجنة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة اه يبقى إذا موضوع الجنة إيه؟ بلال النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشفة قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي فقلت ما هذه الخشفة فقيل هذا بلال يمشي أمامك وقال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قالوا حارثة بن النعمان قلت كذلكم البر كذلكم البر لأنه كان بر من أبر الناس بأمه واضح الامر انا عايز اقول ايه يبقى اذا الذين دخلوا الجنه كثر ليسوا فقط الايه العشر المبشرين بالجنه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن العشر المبشرين بالجنه يعني هؤلاء مجموعين في حديث واحد لكن غيرهم زي ما ذكرنا في احاديث متفرقه كتير خلي بالك برضه عارف السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله هم مش سبعه بس ليسوا سبعه فقط انما هم سبعه في حديث واحد لكن في غيرهم ايه هم سبع علامات سبع اشخاص ده دي سبع صفات لو تحققت في انسان يد- يدخل تحت ظل العرش خلاص اللي هو يكون امام عادل مين هو بقى اسمه ايه مش مهم اسمه ايه مين هو مش عارفين مين هو المهم ان اي انسان يكون امام عادل يكون تحت ظل العرش يكون رجلان تحبا في الله مين هما حسنين ومحمدين ما نعرفش هما مين اي اتنين يتحبا في الله انت فاهم قصدي ايه يبقى مش اسماء يبقى صفات لكن غيرها في صفات اخرى كتيره تحت ظل العرش غير السبعه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جمع سبعه في حديث واحد لكن في احاديث متفرقه بين ان هناك من ي- من يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله والنبي صلى الله عليه وسلم جمع عشرة في حديث واحد مبشرين بالجنة لكن في غيرهم مفرقين في أحاديث أخرى كثيرة كما بينا طيب يبقى إذا عرفنا أن دلوقتي في درجات في الجنة وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة طب مين هو بقى أدنى أهل الجنة منزلة ومن هو آخر من يدخل الجنة أما عن أدنى أهل الجنة منزلة فعن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة بعد ما دخلوا أهل الجنة خلاص فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم هروح الجنة أخ- هلاقي إيه أنا بقى فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت يا رب فيقول له لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال فيقول قال الله تبارك وتعالى يعني قال هذا العبد لله قال ربي فأعلاهم منزلة موسى عليه السلام بيسأل ربنا يا رب هو ده أقل لهم منزلة أمال أعلاهم منزلة إيه بقى قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر سيدنا موسى حس ان الراجل ده اعلى منزله فقال له ايه ده لما ده اقل منزله امال يا رب مين اعلى منزله بقى ربنا قال له لا ده, ده بقى ما حدش يتخيله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان ادنى اهل الجنه منزله وليس فيهم دني من يغدو عليه كل يوم ويروح خمسة عشر ألف خادم ده أفقر واحد في الجنة هو مفيش حد في الجنة فقير يعني بس سيدنا ابراهيم بيقول لك ايه بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو عنده اقل اقل مكانه اقل منزله يروح عليه في اليوم الواحد خمسة عشر ألف خادم ليس منهم خادم إلا ومعه طرفة ليست مع صاحبه معاه بقى هدية معاه طعام معاه شراب مش مع التاني يعني شيء ايه لا يتكرر ده ده في يوم واحد ما هو تاني يوم هيبقى 15000 خادم غير ال- غير بتوع امس ومعاهم 15000 طرفه غير ايه غير امس لان الجنه ليس فيها تكرار وعن ابي هلال حدثنا حميد بن هلال قال ما من رجل من اهل الجنه الا وله ألف خازن ليس منهم خازن الا على عمل ليس عليه صاحبه كل واحد له وظيفه مختلفه عن الاخر وعن ابي عبد الرحمن الحبلي قال إن العبد أول ما يدخل الجنة ده عند الباب بس فقط يعني ده عند الدخول في في ش- يكون في شرف استقباله يعني إن العبد أول ما يدخل الجنة يتلقاه سبعون ألف خادم كأنهم اللؤلؤ شو بقى سبعين ألف خادم عند استقباله وبعدين لما يدخل يبقى خمستاشر ألف خادم كل يوم و... ده ده مين ده اللي لسه هيدخل الجنة لسه معرفش بقى منك- مكانته عالية ولا أقل هو لسه معرفش فما بالك بقى لما يعرف وقال صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلا رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال أي رب قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها فقال الله هل عسيت أن تسألني غيره يعني لو جبت لك الشجرة اللي انت عايزها دي ووديتك عندها في ظلها وابتعدت عن النار تطلب مني حاجة تاني قال لا وعزتك فقدمه قدمه الله إليها ومثل له شجرة ذات ظل وثمر شجرة ثانية أحلى منها فقال أي رب قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها وآكل من ثمرها فقال الله هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك فيقدمه الله إليها فيمثل الله له شجرة أخرى ذات ظل وثمر وماء يبقى الأولى كانت شجرة الثانية كانت شجرة وفيها إيه ثمار الثانية شجرة فيها ظل وفيها ماء وفيها ثمر فيقول أي رب قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها فيقول له هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيقدمه الله إليها فيبرز له باب الجنة الراجل ده كده عمال يقترب من الجنة فجأة يلاقي قدامه ايه باب الجنة فيطمع بقى فين في الجنة فيقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة فأكون تحت سجاف الجنة يعني تحت ستاير ستر الجنة فآوي أهلها وأرى يعني أرى أهلها فيقدمه الله إليها فيرى الجنة وما فيها طب واحد بقى شاف الجنة وهو على الباب من بره هيصبر ما يصبرش فيقول أي رب أدخلني الجنة فيدخل الجنة فإذا دخل الجنة قال هذا لي فيقول الله له تمنى فيتمنى ويذكره الله عز وجل عارف يعني ايه يعني هو يتمنى يقول له يا رب انا نفسي في كذا يوم ربنا يحققه له ونفسي في كذا ونفسي في كذا ونفسي الراجل خلاص كل ما يطلب طلب ربنا يعطيه له فالراجل خلاص طلب كل اللي عنده ما عندوش حاجه ما فيش حاجه في مخه خلاص ما هو كل اللي عايزه خده فيعمل ايه يطلب تاني ولا خلاص هيسكت يسكت بقى يقوم ربنا اللي يذكره يقول له يا عبدي في حاجه انت ناسي تقولها لي في نعمه كذا وفي كذا وفي كذا يعني ربنا هو اللي يقول له وهو يقول له طب يا رب واديني ده واديني ده كمان يا رب ايوه عايز من ده انت متخيل فيذكره الله عز وجل سل من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله هو لك وعشرة أمثاله ثم يدخله الله الجنة فيدخل عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت آه ده أنا, أنا أحسن نعيم محدش حصل على نعيم زي خلي بالك وده مين وده اقل منزله نسال الله عز وجل ان نكون في اعلى منزله اللهم امين يا رب وادنى اهل النار عذابا اقل اهل النار عذاب ينعل من نار بنعلين يغلي دماغه من حراره عليه يلبس بس حذاء كده من نار ده اقل واحد دماغه تفور منها دماغه تغلي منها ده عن ادنى اهل الجنه منزله اما اخر احنا يعني احنا حديثنا كان عن ادنى اهل الجنه منزله وذكرنا ادنى اهل النار منزله عشان يبان ما بضدها تعرفوا الاشياء بضدها تعرفوا الاشياء أما عن آخر من يدخل الجنة ده بقى في لقاء إيه؟ مقبل إن شاء الله قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك